بسم الله الرحمن الرحيم
من مدرسة الربانية نتحدث هنا مدرسة الربانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم مع النبي محمد على حوضه في أرض المحشر لنشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اسقنا من يده من كيزان كنجوم السماء اللهم وإنا نسألك وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين أنت اللطيف الحليم نسألك أن تجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم لا تحرمنا هذا الظل بذنوبنا اللهم وإنا نسألك أن تغفر لنا خطايانا وما أسلفنا وما أسرفنا في أعمارنا اللهم وإنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ونسألك رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد حتى تجمعنا معه في الفردوس الأعلى إخوتي في الله أحبكم في الله إخوتي من يهمون بالدعوة من يطلبون الدعوة من يعملون في مجال الدعوة نعم أنا أحبكم في الله عليكم حريص ولكم, ولكم ناصح أمين سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة وقاطع ويحتاج إلى إجابة قاطعة أنت بتعمل في الدعوة ليه بتخطب جمعة ليه بتدي درس ليه انت بتطلب علم ليه انت شغال في الدعوة ليه ليه ما وقفتش مع نفسك مرة الوقفة دي لتتساءل صحيح والله هو انا بعمل في الدعوة ليه احد الناس راجل طيب صديق طبيب هو طبيب كبير مسؤول كأنه مسؤول كده في موضوع الطب ده ابتلي ابتلي بأن اتهم الراجل ده كان يقول لي دايما انا مضيع عيادتي عشان مستشفى الحكومة فلما ابتلي فيما يحبه ابتلي يعني اتهم انه حرامي في مستشفى الحكومة رغم ان الراجل طيب ومؤدب وشريف ومحترم احسبه كذلك والله حسيبه لما ابتلي في الموضوع ده جاني بيصوت شفت اللي حصل انا اللي ولادي بيقولوا لي انت مضيعنا وعملت لنا ايه استاذ دكتور كبير ما شفناش من وراك حاجه والاخر انا اتهم بعد ما ضيعت عمري وشبابي ووقتي وفلوسي علشان المستشفى اقام لي مستشفى حكومي يعني على جهده وعرقه انا بحكي برضو اللي انا اعرفه من القصه عشان اكون امين في المساله فقلت له ان الله ابتلاك لانك كنت تعمل في هذه المستشفى ليل نهار ما بتروحش ولا تروح عيادتك لنفسك مش ليه فابتلاك فيه وصلت ولا لسه ان عملك في الطب حظ نفس لانك بتحب المهنه دي بتحب الشغلانه دي بتحب العمل ده فانت شغال فيه حب ذات مش تقرب إلى الله آه. في ناس كتير شغالين في الدعوة من المنطلق ده ان هو بيحب الشغلانه دي يحب يكلم الناس ويحب الناس تسمع منه ويحب يناقش الناس بيحبها فشغال فيها هوى وحظ نفس زمان العلماء اعترفوا بالموضوع ده قال لك ان في ناس بتطلب العلم للعلم وفي ناس بتطلب العلم للشهرة وفي ناس بتطلب العلم لله نرجع للسؤال انت بتدعو الى الله ليه بتخطب جمعة ليه بتدي درس ليه بتجمع الشباب وتكلمهم ليه حظ نفس عشان انت بتحب كده مبسوط بكده عاجبك كده لاقي لذتك ومتعتك وحياتك في كده مالكش عند ربنا حاجة يا جماعة أقسم لكم بالله صادقا غير حانث كل ما أقول الحديث ده أو أراه يعني مش عايز أقول لكم أمرض ولكن يعني أشعر بغصة وألم وهم أكاد أفقد معه الوعي إن أول من تسعر به النار عالم داعية وقلت كتير والله حاجة تخوف حاجة ترعب حاجة تجنن رجل آتاه الله علما فعل حديث خلينا نقول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه قال علمته من أجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي ثم يسحب على وجهه إلى جهنم ايه رأيكم بقى بالله عليك مش حاجة تخوف مش حاجة ترعب مش حاجة تشيب مش حاجة توجع القلب أن أول إنسان على الإطلاق يدخل جهنم عالم معلم عالم مش أونطة ده ربنا قال له آتيتك العلم يبقى عالم ولا لا وقال له علمته يبقى كان معلم ولا لا ده علم ناس كتير علمته ويسحب على وجهه إلى جهنم امال مين اللي يدخل الجنة بقى لما عالم معلم يسحب على وجهه إلى جهنم لا مش كده ده إيه أول واحد نعمل إيه زي ما امي كانت بتقول أروح فين وأجي منين بجد حاجة تخوف والمأساة ان يبقى الدعاء في غفلة عن هذه المسألة عايش حياته ولا يناقش نفسه في مسألة الإخلاص دي دي محتاجة وقفة على طول عشان أنا كده أنا جعلتها الأصل الأول في أصول الفقه الدعوي أصول الفقه الدعوي أصول الفقه الدعوي أصول كتير وده أولها وأنا قعدت دلوقتي أناقش نفسي قبل ما أتكلم أقول أنت هتتوسع في مسألة الإخلاص يبقى مش هنخلص إن شاء الله ما خلصنا أنا هتوسع واللي نقدر عليه هنقوله واللي ما يقدرش عليه يبقى ربنا يعفو عنا لكن المسألة دي لازم نتوسع فيها يا جماعة الخطر الشديد في مسألة الدعوة انك تبقى شغال والشغل ده في ميزان سيئاتك انا قلت لكم قبل كده ان خطر الاخلاص ولا ما قلتلكوش انتوا بقول بقى من جديد وعايز ابطل كلمة انا قلت قبل كده دي ها ان خطر الاخلاص ان الاخلاص فرض في بعض العبادات ركن وبعض العبادات شرط لكن الاصل انه فرض فلذلك اللي بيتخلف عنه الاخلاص مش المصيبة انه خسر العمل دي الكارثة ان العمل ده بقى سيئة سيئة عشان كده قلت لكم ان الواحد بيعيش مع كل شوية ايام مع آية من الآيات الآية اللي كنت عايش معاها الفترة اللي فاتت دي غير الجديدة بتاع اليومين دول بتاع الفترة اللي فاتت ايه ولكن كره الله انبعاثهم انبعاثهم يعني خروجهم للجهاد في سبيل الله ده عمل صالح ربنا كرهه فقد يكره الله العمل الصالح لصدوره من نفس قبيسة يبقى بيصلي وربنا كاره صلاته بيقرا قران وربنا كاره قرايته بيجاهد في سبيل الله وربنا كاره جهاده يبقى بيدعو إلى الله وربنا كاره عمله وقفة للإخلاص هل نحن قوم مخلصون احنا شغالين في الدعوة دي لله لله لله خالص هيجي معانا من أصول الفقه الدعوي أصل اسمه كلما ترك الداعية مسافة بين شخصه وبين منهجه بين شخصيته وبين منهجه بين أحواله الشخصية الذاتية وبين منهجه كلما كان أنفع لدعوته أصل بعض الناس بيتعامل في الدعوة بشخصيته أنا مين محمد حسين تبقى دعوة محمد حسين لا للدعوة دعوة الله انت مين عبد محمد حسين ده في بيتكو مع مراتك وولادك اما في الدعوة انت مين العبد الخدام الفقير الحقير ما تشوفش نفسك فيها هو ده الاخلاص الخطر في الاخلاص في الدعوه يا جماعة الإخلاص في الصلاة الإخلاص في الصيام أو العبادات عموما الإخلاص في طلب العلم الإخلاص في خدمة الناس الإخلاص في معاملة الزوجة الإخلاص في بر الوالدين الإخلاص في العبادات عموما الإخلاص في كل شيء الإخلاص في, دع... في الدعوة إلى الله أشقها وأصعبها على النفس سفيان الثوري يقول كل شيء ظهر من عملي لا أعده فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون يقول لو صليت ركعتين وحد شافني وأنا بصلي مش هحسبهم لأن قلبي أضعف إنه يخلص وواحد بصص لي كده بيشوف سفيان بيصلي إزاي بيشوف سفيان بيصلي إزاي طب بالله عليك الواحد يحسب خطبة الجمعة إزاي والناس عينيها عليه قد كده يحسبها ازاي دي يحسب درس ازاي والناس قاعدة اللي يقول درس كويس واللي يقول درس حلو والله يفتح عليك شوف الكلام يخلص ازاي يجيب اخلاص ازاي ده شاق شاق جدا تحقيق الاخلاص في الدعوة الى الله كتير قلت للشباب يا شباب احنا عايزين نمشي جنب الحيطة كده لحد ما نوصل باب الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم لا تحل بيننا وبينها والنفوس فيها كبر فيها طغيان فما تساعدش نفسك على الطغيان يعني ما تلبسش لبس مميز عشان نفسك ما تطغاش ما تسمعش كتير مدح عشان نفسك ما تطغاش ما تساعدش الشيطان على نفسك اقفل البيبان اللي بتوصل لفساد النفس وكبرها طب في الدعوة نعمل ايه بقول الخطر الاول يا جماعة ان تكون الدعوة الى الله ذاتها حظ نفس حظ نفس يبقى المزاج بيدعو المزاج الشخصي اتنين ان تكون الدعوة الى الله ذاتها عبادة ذات مش عشان يستمتع ولكن عشان يصنع انا قلت قبل كده ما قلنا بطل قلت قبل كده دي ان بعض الناس بيبدأ حياته ويرسم لنفسه صورة انه هيبقى الشيخ فلان ويرسم في مخيلته صورة الشيخ بقى اللي هو بيحلم بيه ده ان له اشرطة كتير وله كتب مكتوب عليها بمية الذهب ويقرا بقى تأليف ابو مش عارف مين مين ابن مين ويقعد يحلم وتطول بيه الاحلام اه وقابل بقى والناس تقول و... ويحلم فيبدأ السكة وهدفه الوصول لإيه؟ للصورة اللي هو رسمها دي يقول آه لازم أبقى محدث فين الشيخ أبو إسحاق العويني؟ يجري عليه يا شيخ أنا طالب علم ويرجع يقول أنا قابلت الشيخ أبو إسحاق العويني يبقى قابل الشيخ أبو إسحاق العويني ليه؟ مش لله عشان يستفيد منه كلمة يعمل بيها وإنما عشان يكمل الصورة يبدأ يلبس لبسه ليه مش لله احنا اتكلمنا عن أحق من تزين له هو الله فتزين مش لله للصورة بدأ يذاكر ويحفظ حفظ القرآن مش لله للصورة حفظ المتون مش لله للصورة شراء الكتب والتضحية بالمال مش لله للصورة قيام الليل أو سهر الليالي للمذاكرة مش لله للصورة تحببه وتودده إلى الناس وإكرام الناس والتلطف بالناس ودعوة الناس مش لله عابد الصورة ده عبد نفسه عبد الأنا مش عايش لله ده عايش للصورة وبعدين واخرتها يجي يوم القيامة يقال له كذبت علمت ليقال معلم وقد ها قيل وقلت انك انت بتستفيد من حتة وقد قيل ان تعلم مكر الله بالماكر ومكروا ومكر الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلذلك لسنة الناس في إيد ربنا وربنا قادر إن يخلي واحد نفسه الناس تقول وقادر انه يخلي الناس ما تقولش مش كده لكن الملك جل جلاله لما عرف من عبده ده ان واد مكار بيمكر على الله شغال لحسابه وبيقول انه شغال لحساب الله مكر الله به فجعل الناس يقولون خلى كل الناس تقول عالم عالم عالم عالم عالم عشان يبقى ليقال وقد قيل فلا أجر لك عندي يبقى الخطر الداهم الخطر الأخطر على الداعية أن تكون الدعوة حظ نفس ولذة حال اثنين أن يكون عاملا لحسابه عابدا ذاته طالبا دنيا ثلاثة أن يت... يتسنم هذا المرتقى الصعب حقدا وحسدا وعداوة ودي مصيبة جديدة تلميذ قاعد عند شيخ شاف اللي فيه الشيخ قال له وانا ما بقاش شيخ ليه هو احسن مني في ايه طب هو بيعمل ايه طب ما انا ممكن اعمل اللي هو بيعمله ده حسدا وحقدا وعداوة لا ويقلب على الشيخ هات حاجة جديدة بقى خالف تعرف وده يا جماعة مع شديد الأسف شوفوا واضح بقى على النت المواقع بتاعت الدردشة مش ما اسمهاش دردشة اسمه ايه بتاع ال... ملناش دعوه بحد يا عم خلينا في حالنا الله يصلح حالنا واحوال المسلمين اجمعين اه اللي بيتنطط على الشيخ فلان واللي بيشتم الشيخ فلان واللي بيتريق على الشيخ فلان واللي بيرد على الشيخ فلان وال... كل دول اسأله انت بتعمل ليه يقول لك ديانة ده دين يا اخي طب احلف بالله العظيم الدين قال لك كده ربنا قال لك كده الرسول امر بكده صلى الله عليه وسلم الشاهد نرجع تاني للاخلاص انا عايزك تنام على ظهرك كده الليله دي وقفل الأوضة وتذكر القبر انت راقد دلوقتي في القبر وملك الموت عند رأسك مادا يده يطلب روحك محتاج تتوب قبل ما تموت عشان تتشهد فمعاك فرصة خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعه مش اكتر تسأل هل انت مخلص واللي هتلاقي يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هل أنت مخلص ولا هيتقال لك اطلبوا عملكم ممن عملتم له هل أنت مخلص نفسك تطلع على طول لك آه مخلص أمال بتحب المدح ليه لا يعني بس امال بتتنطط على الناس ليه لا اصل امال بتدرس اللي على هواك وتدرس اللي على هواك بس ليه لا اصل امال امال امال حدد الاتهامات لنفسك لا دي مش عايز انوم على ظهرك على السرير بقى دي عايزه قاعده على المكتب وورقه وقلم هو انا معجب لا امال لما عملت كذا كنت منتفخ كده ليه هو انا مغرور هو انا مرائي هو انا بعبد نفسي هو انا بجري ورا شهوتي اقعد النهار الليله دي ما تنامش اوعى تنام اوعى تنام احسن هتموت والله لا تموت اقعد وشوف انت سكتك كده على فين جنة ولا نار انا بحبكم في الله ناقش نفسك في الاخلاص تعالوا نقرا باب الاخلاص من كتاب منطلقات طالب العلم من أول صفحة 85 قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين بشر هذه الأمة بالسناء نور والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب الحديث صحيح الجامع 25-28 باليمين فانظر أخي وحبيبي في الله إلى هذا الربط الخطير بين التمكين والإخلاص فبه تعلم سبب تأخر التمكين إنه من أخطر الأسباب التي تحول به إن من أخطر الأسباب التي تحول بين الأمة وبين التمكين في هذا العصر الذي يعاني فيه المسلمون من الهوان فساد النية فيا أيها العامل لنصر الدين الآمل حصول التمكين أخلص النية لله تعالى وإلا فالنار النار هي دي أنت بتعمل في الدعوة طالبا رضا الله وإيه كمان بس يا جماعة أنا بقالي النهاردة تحديدا عشر سنين أنا أذكر من سنة خمسة وتسعين ودرس شرح المسند في مسجد قولة تمانية شارع قولة عابدين في شرح المسند قلت الجملة دي وعشر سنين وأنا بعدها على أسمعكم نفسك في إيه إن ربنا يرضى عني وإيه كمان بس اللي نفسه ربنا يرضى عنه يعمل ما يرضي الله يبقى الهدف والغاية من حياته ككل طلب رضا الله يبقى في طلب العلم في العبادة في الدعوة في كل خير نفسك في ايه ربنا يرضى عني وايه كمان بس مش عايز حاجه تانية ابدا في الدنيا الا انه يرضى واذا رضي بس حصلنا على ما نريده آه النيه والاخلاص يقول المؤلف عفى الله عنه قال بعض السلف أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر وكان من دعائهم اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت من أجل أن الإخلاص عزيز وأن الإخلاص في الأعمال على الندور نادر أحذر إخواني احذر أن تكون منافقا وأنت لا تشعر احذر أن تكون مرائيا من حيث لا تعلم احذر الشهوة الخفية احذر احذر الشهوة الخفية إخوتي في الله ما زلنا لم نلج بعد سبيل الإخلاص لقائي معكم قادم إن شاء الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله